السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد ما زلنا في هذه الحلقات الطيبة من سلسلة الإسلام منهج الحياة واليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا جدا لأنه أولادنا فلذات أكبدنا اللي بنقول احنا بنشتغل وبنجيب فلوس وبنتعب عشان نريحهم وعشان نربيهم موضوعنا عن تربية الأولاد كيف نربي أولادنا على الإسلام هذا هو موضوعنا بداية لازم نستشعر أهمية الموضوع هو الموضوع ده مهم ولا مش مهم مهم ان احنا نربي اولادنا على الاسلام ولا احنا بس نخلف عيال ونرميها كده وخلاص والعيال زي ما يطلعوا بقى يطلعوا والعياذ بالله بيصلوا ما بيصلوش عارفين ربنا مش عارفين ربنا المهم ان احنا ايه يقول لك احنا انا ربيت ع- ربيت اولادي وربيتهم على الغالي ده انا جبت لهم الع- ما- ما ع- ما عزتش عليهم حاجه انا طلعت عيالي بص انا عندي عيل ما دخلوش الباب ده طب هو العمليه بال بال بال بالحجم هي بالحجم هل عيالك دول يعرفوا يستنجم يعرفوا يصلوا عارفين ربنا طالعين في الحياة يؤدوا الرسالة بتاعتهم ولا انت بس م- يعني اهو اي حاجة كده وخلاص كتير من الناس نفسه يخلف يقول لك ادفع دم قلبي عشان اخلف ليه عشان تربي ابنك تربية اسلامية مش في دماغه الله امال عايز ايه طيب عايزين ايه من العيال يعني الاولاد كاولاد مش هدف الاولاد كاولاد كده يعني ما هماش هدف في حد ذاتهم بدليل سورة الكهف سيدنا الخضر مع سيدنا موسى حتى إذا لقي غلاما سيدنا الخضر فقتله سيدنا موسى يقول له أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا إيه اللي أنت عملته ده لما بدأ يفسر له أما الغلام فكان أبواه مؤمنين أبوه وأمه مؤمنين هم مسلمين هو بقى كافر أما الغلام فكان أبواه مؤمنين والواد هيطلع كافر هتقول لي اعرف منين واتيناه من لدنا علما علمناه من لدنا علما اتيناه رحمه من عندنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما سيدنا الخضر والحديث البخاري كان اذا جلس في مكان اخضر ما حوله فقال له اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة يعني الواد يجي غيره مش مشكلة الواد في حد ذاته مش هدف إنما الهدف إن الولد ده أو البنت دي تطلع يطلع مسلم تطلع مسلمة تطبق الدين تقيم الدين لأن احنا هدفنا الأساسي اللي ربنا خلقنا خلقنا من أجله إقامة الدين سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سورة الشورى أقيموا الدين فالأولاد مش مش كأولاد كده مش هدف في حد ذاتهم إنما دول عشان نقيم بيهم الدين نعلمهم الدين نعلمهم الإسلام نربيهم على الإسلام فلازم نستشعر الأهمية ولذلك الله تبارك وتعالى في سورة البلد يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يا محمد صلى الله عليه وسلم ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد مشقة وتعب يعني ووالد وما ولد الله بيقسم بالوالد وما ولد بالوالد والمولود وطبعا ولو انه مش موضوعي لكن لازم نعلق ونقول ان ان الله عز وجل يقسم بما شاء من المخلوقات لانه خالق اما المخلوق فلا يقسم الا بالذي خلقه وهو الله الله يقول والعصر ان الانسان لفي خسر والتين والزيتون لكن انت يا مسلم لما تيجي تحلف تقوليش وحياه ابويا وتربه امي والعيش والملح والميه الطاهره والعشره دول والختمه والنعمه وكنا كل الكلام الهجس ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حليفا فلا يحلف الا بالله وفي حديث تاني من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت صحيح مسلم يا تسكت حديث رواه أبو داود من حلف بالأمانة فليس منا وحديث خطير من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولو أنه شرك أصغر بس برضه يعني لكن الله يقسم بما شاء من المخلوقات أما المخلوقات فلا تقسم إلا بالله فالله يقول ووالد وما ولد بس هو ربنا بيقسم عشان يلفت نظرك لما فيه من عظة واعتبار يعني لما أقول لك والشمس وضحاها مصر الشمس دي اللي لو قربت منك ملي ملي نتحرق ولو بعدت ملي نتجمد لكن شوف سبحان الله اللي بيطلعها في مكانها ده لا إله إلا الله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم يعني متن كده زي الع- بتاع النخلة كده لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار سورة ياسين وكل في فلك يسبحون لا إله إلا الله آمنت بالله فالله لما بيقسم بال- ووالد وما ولد عشان يلفت أنظارنا آه، إلى أهمية الأولاد قبل أن أبدأ عن الحديث في تربية الأولاد وإزاي نربي أولادنا وهقول معنى التربية لأن معنى التربية مش الخدمة كتير من الأمهات فاهمين غلط وكتير من الآباء فاهمين غلط يقول لك أنا ربيت ابني ربيته على الغالي أنا صرفت عليه دم قلبي أنا ما كنتش أجيب له إلا مش عارف الحاجة الغالية دي اسمها خدمة مش تربية زي الأم اللي تقول لك أنا كنست ومسحت و- وطبخت و- و- وغسلت دي خدمة خدمة يا أختي دي خدمة أنا بتكلم على التربية يعني تنشئة العيال على الإسلام انت بترضعي ابنك لبن او بنتك انا عايزك ترضعيهم دين انت وجوزك ترضعي العيال دين يطلعوا العيال متدينين يعني عندهم دين عارفين هم جايين في ليه ورايحين فين والنهايه ايه والنظام ايه مش جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا جايين ليه ولا رايحين فين استغفر الله العظيم يا رب لا حول ولا قوه الا بالله ضياع لا احنا مش ضايعين الحمد لله احنا عارفين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ورايحين فين وان الى ربك المنتهى وفي آخرة وفي حساب وفي جنة وفي نار وهكذا فتربية الأولاد معناها تنشئة الأولاد على الإسلام ولما أقول أولاد مش أولاد يعني ذكور يعني نقصد الأولاد والبنات الأولاد والبنات يعني الخلفة يعني بس لازم ناخد بالنا من عدة أمور قبل أن نبدأ في التربية وأسلوب التربية نمرة واحد أن الأولاد يعني الع- الخلفة يعني أولاد أو بنات هبة هبة عطاء من الله هبة هدية جفت يعني واحد أعطيك هدية واحد بيديني بنطلون هديه اقول له ايه كان نفسي في قميص هو اعطيك هديه تاخدها وتسكت هديه ولذلك سوره الشورى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب يهب يهب يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور يعني مره بنت ومره ولد آه. او يزوجهم ذكرانا واناثا مرة ولد ومرة بنت ومرة اتنين في بطن واحدة وتلاتة سبحان الله ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير عشان كده ده شيء ما, بت... ما... ما يعني ملناش فيه زي ما بيقولوا يعني ممكن يجي ولد ممكن يجي بنت ممكن يجي اتنين ممكن يجي تلاتة زي سبحان الله اللي بتعاند ربنا دي وقعدت تاخد في حبوب منع الحمل ثلاث سنين ومحافظة على البرشامة بتاعت حب منع الحمل أكتر من محافظتها على الصلاة وامنت بالله تيجي بعد ثلاث سنين تنسى تحمل تجيب ثلاثه طب ما ربنا قال لي خديهم بالتقسيط انت خدتيهم كلهم مره انت حره ما هو ربنا ما بتعاندش سبحان الله لكن ملناش في المواضيع دي ولذلك ما فيش واحده بتعاير واحده تقول لها لما بتخلق الله هو الخلفه والموت والمرض والحياه دي فيها معايره لا اله الا الله يهب لمن يشاء اناثا فهو هبه ويهب لمن يشاء الذكور اولاد هبه اهو او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير عن علم وعن قدره الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة مريم يقول وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا هب لي هب هب هبة هبة الله عز وجل في سورة الصاد يقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب سليمان بن داود ووهبنا لداود سليمان وهبنا فإذا الأولاد هب عشان نبقى فاهمين بس الأمر جاي إزاي أدي واحد اتنين الأولاد رزق الاولاد يعني الب- الولد الولد او البنات يعني الخلفه يعني رزق رزق من الله الله بيرزق انسان بالصحه يرزق انسان بزوجه صالحه يرزق انسان بفلوس يرزق انسان بسكن واسع مريح يرزق يرزق يرزق ويرزق انسان بالاولاد رزق ده رزق رزق الله عز وجل يقول في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا لما جم يشتكوا لسيدنا نوح الفقر يقول لهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يا عم احنا بنقول لك مش لاقيين ناكل وعايزين مطر وبتاع ايوه استغفروا ربكم أنا طب ايه اللي دخل الاستغفار اه استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ويمددكم بأموال آه، رزق وبنين رزق رزق من الله جاي ولذلك الله عز وجل يقول في سورة المؤمنون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بل لا يشعرون لا لكن نمدهم به من مال وبنين كرزق والرزق طبعا الكافر المسلم سبحان الله ما في سورة البقرة سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر بس سيدنا إبراهيم بيقول يا رب من آمن بالله واليوم الآخر بس فربنا قال إيه قال ومن كفر الرزق يأكل فيه أي حد ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير فالرزق ده موجود فالاولاد يعتبروا رزق ولذلك لما الانسان بيجامع زوجته في حديث الجماع في صحيح البخاري ومسلم بيقول ايه اللهم جنبنا انا ومراتي الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ما رزقتنا الرزق ونخلي بالنا من الامر ده لان كتير بينسوا الحديث يخش الشيطان والعياذ بالله وشاركهم في الاموال والاولاد والاولاد يخش الشيطان معاك لما تنسى ذكر الله فيطلعوا العيال معجونين بميه العفاريت زي ما بنقول في بلادنا كده وفعلا تلاقي واحد عيل صغير كده وبيسب دين والعياذ بالله انا انا اقسم ان ده معجون بميه العفاريت فعلا ايه اللي علم الولد ده سب الدين من صغره كده دور على ابوه ما ما قالش الحديث ما قال وانت يا عالم ابوه بيصلي ولا لا فيطلع الواد كده سبحان الله فعشان كده نخلي بالنا من الامر ده الخلاصه ان الاولاد هبه اتنين رزق ثلاثه امانه امانه الاولاد دول وديعه عندنا امانه يعني ربنا بيدين ان ان اعطاك الله تعرف انها وديعه وديعه عندك زي انا بالظبط مثلا بقلع الساعه اقول لك خلي الساعه دي معاك عبال ما اتوضى اه اتوضى هات الساعه لو سمحت خد الساعه فالأولاد وديعة دول أمانة عندنا أمانة ربنا بيأتمنا عليهم يقول لك خد خد خد وشوف هتعمل ايه في الأمانات هتعمل ايه في الأمانات سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي إلى أصحابها ما هي مش مش الأمانة إيه الناس فاهمة إن الأمانة إيه إن أنا أديك ساعة أقول لك هاتها آه مش عارف ده الأمانة أربعة أمانة بينك وبين الله في العبادات وفي الطاعات وفي الحدود وفي الأ- أمانة بينك وبين العبد في الأسرار والودائع والمهنة بتاعتك والحرفة و- والوديعة وأمانة بين العبد وبين نفسه مع أوامر الله سبحانه وتعالى له وأمانة بين العبد وبين رزق الله للعبد اللي منه الأولاد فالأولاد أمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا والآية في سورة الأحزاب في آخرها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فأبين أن يحملنها لا ما- مش مش رفض لأنهم كانوا مخيرين لأن السماء والجبال والأرض مسيرين على الطاعة فما يقدروش يعصوا ربنا لكن ربنا خيرهم في حفظ في الأمانة حمل الأمانة إيه هي الأمانة إن أحسنت جزيت ها وإن أسأت عوقبت إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت تقبل كده آه طب شيل يا إن- شيل يا إنسان وحملها الإنسان فاولادنا امانه في رقبتنا هنتحاسب عليه يبقى الاولاد هبه الاولاد رزق الاولاد امانه اربعه الاولاد ابتلاء وامتحان واختبار ابتلاء وامتحان واختبار ازاي ان عطاك الله امتحان إن لم يعطك الله امتحان إن أعطاك الله وخد منك امتحان بس صعب شوية التالت ده لما يديك وياخد منك اه عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء لكن كله بأجره كله بأجره ما هو لو خد منك ابنك يا بختك ليك بيه بيت في الجنة اسمه بيت الحمد ابنه لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ساعتها انت في الاخر هتقول يا ريت كله كان راح وكنا خدنا بكل عيل بيت كان احسن لكن دلوقتي هتقول لا ازاي العيال ومش العيال طيب آه الاولاد ابتلاء وامتحان واختبار سوره التغابن انما أم انما حصل انما اموالكم واولادكم فتنه ابتلاء وامتحان والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والله تبارك وتعالى في سورة طه يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ده ابتلاء وامتحان خلي بالك ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى لكن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهر الحياة الدنيا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه سورة الكهف إن جعلنا ما على الأرض زينة لها ليه لنبلوهم أيهم أحسن عملا طب النهاية وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أرض قفراء لا زرع فيها ولا نبات كل اللي انت شايفه ده وسبحان الله سبحان الله والله تبارك وتعالى يقول في سورة الكهف أيضا المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وابتلاء امتحان اه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا عد الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية فيما يخصها يعني وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما كفى بالمرء إثما سيئات معاصي أن يضيع من يعول وفي رواية أن يضيع من يقوت كفاك إثم وسيئات ومعاصي إنك تضيع عيالك تضيع عيالك تضيع العيال تطلعهم ما عندهمش دين إيه يعني أعطيهم شهادات ومعاهم شهادات طب وإيه قيمتهم يعني ما لما هينزلوا تربتهم الملائكة هتقول له مؤاخذة يا باشمهندس عايزين نسألك ثلاث أسئلة مؤاخذة يا دكتور بس تل... دكتور إيه يا باشمهندس إيه في التربة ثلاث أسئلة من ربك من الرجل الذي بعث فيكم وما دينك خلص لا مهندس ولا كنت ساكن فين ولا رصيدك كام ولا معاك سيتيزن ولا لا مفيش كلام من ده في ثلاث اسئله فايه ايه عشان ناخد بالنا بس من المعنى ان الاولاد ابتلاء وامتحان واختبار يبقى تعمل معاهم اللي تقدر ع- رضعهم الدين وقول له يا رب انا عملت اللي عليا اخر نقطه هنا قبل ما نتكلم عن بقى التربيه العمليه في الاولاد ان ساعات احنا فاهمين النقطه دي غلط ازاي يعني مثلا لو انا عملت اللي عليا وربيت عيالي تربية إسلامية ورضعتهم دين وعرفتهم الآخرة والقرآن وكل اللي أنت عايز تقوله أنا عملت أقصى ما في وسعي خلاص والأولاد طلعوا برضه وحشين طب أنا مالي أنا مالي أنا استفرغت طاقتي يعني عملت اللي أقدر عليه كله محوط على العيال والدين والدين والدين وبعدين سبتهم خدوا سكة تانية أنا مالي انا مالي ما يجيش واحد يقول لي الله شايف ابن الشيخ فلان طلع بايظ اهو بتاع استنى قبل ما تقول دي اساله قول له يا شيخ انت ربيت ابنك تربيه اسلاميه اه والله وعملت اللي عليا واكتر كمان خلاص خلاص انتهت ايه انتهت كل واحد عقله في راسه بيعرف خلاص ولا هو يعني عشان ابن الشيخ لازم يروح الجنة لا والله والله المدافع دم قلبه في الجنة ما هو شايفها حتى لو كان أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم مش سيدنا النبي بيقول لستنا فاطمة بنته يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا اوعي تكوني فاكرة عشان أنا رسول الله وسيد الأولين والآخرين والكلام ده كله إنك أنت ما تعمليش وفي الآخرة تقولي أه أصل أبويا النبي لا ما عندناش دي مفيش في الإسلام دي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كل كف رايحة فيه الكف رايحة لك الكف رايحة أنت الكف رايحة لك أنت والله تبارك وتعالى يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ فيش أنساب مفيش فلان أبويا فلان وأنا عمي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ما حدش هيقول للتاني تعالى ولا إيه الموضوع سورة المؤمنون وأبسط مثل في كده سيدنا نوح مع ابنه سيدنا نوح قعد يدعي الناس 950 سنة تخيل 950 سنة دعوة وما آمن معه إلا قليل وللأسف كان من ضمن الكفار ابنه لكن سيدنا نوح هيحاسب على كفر ابنه لا لأنه عمل اللي عليه عمل اللي عليه وربى ابنه تربية إسلامية ويا بنا ده حتى وهو الولد قبل ما يغرق سبحان الله يقول له يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يقول له سيدنا نوح يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يا ابني اسمع الكلام تعالى لا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين في ستين داهية اعمل له ايه الله يا ابني تعالى يا ابني كذا يا ابني كذا لا هروح روح يلا كان من المغرقين وغرق ومات ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي ده ابني من أهلي وإن وعدك الحق وانت قلت هتنجيني أنا وأهلي وأنت أحكم الحاكمين بس أنا يعني عايز أعرف دي أنت قلت يا رب هتنجيني أنا وأهلي طب ما ده ابني من أهلي أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ليس من أهلك لا لا لا اوعى دماغك روح بعيد مش معناه انه ابن زنا لا لا لا ليس من اهلك يعني ليس على نهجك ليس على دينك يبقى مش تبعك يبقى مش تبعك احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح وفي قراءة انه عملا غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ أن بك أن أسألك ما ليس لي به إلى آخر الآيات ولذلك الشاعر بيقول إيه آل النبي مين آل النبي مش إحنا في التحيات نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مين هم تقصد مين بآل محمد آل النبي هم أصحاب ملته على الشريعة من عجم ومن عربي آل النبي مين آل النبي مين أهل النبي أصحاب ملته اللي أمنوا بيه سواء عج... عرب أو عجم يعني سواء من العرب أو من أمريكان من فرنسا من أي حتة آل النبي هم أصحاب ملته على الشريعة من عجم ومن عرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب لو كانوا قرايب النبي بس هم قرايبه اللي هم أعمامه وخلانه وآواه صلى المصلي على الطاغي أبي لهب طب ما هو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام يبقى احنا لما بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني على آل أبي لهب على أبو لهب المجرم الملعون لا ده مات كافر لا لا لا امال آل النبي مين أصحاب ملته اللي اتبعوا الشرع معاه الصحابة واللي, واللي ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين فدي نقطة مهمة جدا لأن كتير من الناس بتغلط تقول لك شفت الداعي فلان الفلاني اه بنته طلعت مش عارف ايه وبتعمل ايه يا راجل يروح ينصح نفسه قبل ما ينصح الناس يروح يشوف بنته اللي مش عارف دقيقة واحدة كل كلامك هيبقى صح لو قصر في تربية أولاده لكن ما قصرش في تربية الأولاد ذنبه ايه يعني عايز أقول إن كل واحد مجرد ما بيكبر وبيعقل من اللحظة دي بيبقى مكلف ملوش دعوة بأبوه بقى ولا أمه لا أنا رايح فين أنا خطي إيه أنا مؤمن بالجنة ومؤمن بالنار نظامي فيها إيه وهكذا يبقى الأولاد زي ما قلنا نستشعر أهميتهم وهبة ورزق وأمانة وابتلاء وامتحان وبعدين بنستفرغ طاقتنا معاهم طيب نبدأ بتربية الأولاد بس بركز على المعنى ما معنى تربية الأولاد ان انا اكلهم واشربهم واجيب لهم لبس ومراتي تطبخ وتكنس وتمسح وت... لا لا لا لا دي اسمها خدمه خدمه وممكن ممكن غير مراتي تقوم بيها ممكن اجيب واحده ترضع غير مراتي مثلا يعني ممكن اجيب خدامه تخدم في البيت مثلا غير مراتي ممكن ممكن ممكن دي اسمها خدمه خدمه لكن انا بتكلم عن التربيه التربيه اللي هي ايه تنشئه الاولاد على الاسلام نرضع العيال الدين نرضعهم الدين دي المقصود بالتربيه مش ان انا اقول لك عطيتهم شهادات وجبت لهم مدرسين خصوصيين وقعدت اكلهم الغالي وس... وبعدين طلعوا ايه طيب النظام ايه عرفتهم دينهم عرفتهم اسلامهم تبدا تربيه الاولاد قبل الزواج ايه ده ازاي يعني ازاي واحد يقول لك وانا هربي عيالي قبل ما اتجوز فكرتني باللي كانت في هولندا دي بيعملين معاها حديث ايه امنيتك في الحياه ان انا اتجوز ويكون عندي عيال طب وحققت ايه من الاماني قالت الحمد لله عندي عيال ان شاء الله المره الجايه اتجوز باذن الله احقق الامنيه بقى بتاعتي ان انا اتجوز يعني لا انا ما اقصدش كده اقصد ايه اقصد ان تبدا تربيتك لاولادك باختيار امهم سيدنا عمر بن الخطاب يقول من حق الولد على ابيه واحد يقول لي لا انت لخبطت هو من حق الاب على ابنه ايوه بس استنى من حق الولد على ابيه حسن اختيار امه يعني انا اجي في الاخره قدام ابويا قدام الله كده واقول له يا بابا انت اخترت امي على اساس ايه يقول لي انت مالك لا ده حقي انت كاب انا اعطيتك حقك كاب بر الوالدين واتكلمنا في بر الوالدين خمس حلق- حلقات كتيره وتقبيل الايادي وكذا وكذا وكذا وكذا لكن حق الولد على ابيه حسن اختيار امه جبت امي دي ازاي يا بابا اخترتها ازاي لان مش ممكن مش ممكن ابويا هيربيني تربيه صالحه وهو جايب امي والعياذ بالله اي كلام مش ممكن يبقى تربيه صالحه ايه هو مش في دماغه حتى هو اصلا التربيه لانه هو اصلا مش متربي عشان يعمل كده يبقى فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه فتبدا تربيه الاولاد قبل الزواج طيب ازاي بقى تبدا التربيه قبل الزواج وازاي بعد الزواج ده في الحلقات القادمه ان شاء الله نتوقف عند هذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبت أولادنا نباتا حسنا اللهم أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
do do do do do do do